لما اكلمكم عايز اذكر اربع حاجات بسرعه اول حاجه ان عيد الحب بكره و احنا بننتهز اي فرصه سواء كنسيه مدنيه سياسيه اي حاجه علشان نفكر بس الناس ان اغلى حاجه الحب واغنى حاجه الحب وارقى لغه وارقى تعبير هو الحب والحب ده هو الطفاشه بتاعت حل المشاكل يعني كل مشكله لها حل لكن في مصدر كي اسمه الحب والحاجه الثانيه النهارده بنحتفل بعيد استشهاد القديس يوليوس وطبعا كان لازم يستشهد بعد كل اللي سمعه وشافه اكيد كان عنده شهوه آه انه ينال اكليل الاستشهاد وناله مع 500 عبد ليه وغالبا 500 شغالين معاه آه في اطار آه عمله او خدمته وبرضه بنحتفل بتذكار نياحة القديسين أبولو أبيل واللي يذكر عن أنبا أبولو أنه اجتذب للحياة النسكية ببشاشته وابتسامته و... و... و... و... مش عارف أسميها إيه يعني تسهيله الحياة النسكية اجتذب ليها عدد كبير جدا أكتر من الجدية والقوانين الصارمة كويس لكن ممكن واحد يبقى جاد ما بيعرفش يهزر لكن مريح يعني تحس براحة كده تحس بسلام وانت بتتكلم معاه بغض النظر عن قسمات وجهه فما تفكروش ان كل كوميديان ده راجل مبسوط او كل واحد خفيف الظل او بيهزر كتير انا فاكر ان المزاح المزاح هو اللي جاب لنا اسماعيل ونسله يعني أمة بني سعير دي جت بسبب مزاح تعرفوا كده لأن إسماعيل هزر مع إسحاق فسارة قالت لإبراهيم لا يرث ابن الجارية مع ابني وربنا قال له اسمع لها أنا برضه هخليه أم عظيمة يعني بسبب هزار معرفش جاب إيه من الغيط هزار زي أنبا أنبا بخوميوس عاتب واحد إنه قال للتاني الآن هو أوان العنب تفيه إيدي الآن هو أوان العنب مسك وعظ وعظة كبيرة وشد عليه وقال له ده الأخ ممكن يهلك بسببك وأنت فيك روح شرير أرواح الأنبياء الشرير لسه بتطوف وده ممكن أخوك ولما قعدت اسال يعني ايه الان هو اوان العنب طلع معناها زي يبقى قابلني ولا في المشمش حاجه كده يعني بتاع اليومين دول كلمه هزار فانا ما تهزرش بلاش الهزار في فرق بين واحد بشوش واحد دمه خفيف واحد لطيف مبتسم او واحد هزاره تقيل يعسر الناس يضايق الناس الناس يخصموه وياخدوا موقف منه ويفهموه غلط أه الحاجة الرابعة ما تقلقوش بخصوص ما يتردد عن 11 11 أي إجراء سلبي تاخدوه هيأكد أه الفكرة بتاعت 11 11 يعني التجاهل والتعامل مع الموضوع ببساطة يخلي الخطر أقل وجايز ما يحصلش حاجة لكن افرض كل الناس خزنوا مواد تموينية وكل الناس استخبوا والكنائس ما عملتش قداس يوم الجمعة والأولاد ما راحوش مدارس أحد يوم الجمعة والاجتماعات وقفت يوم الجمعة والناس ما نزلوش الشوارع يوم الجمعة ده انتوا هتأكدوا ده انتوا اللي تتسببوا في ان يحصل حاجة يوم 11 تصرفوا بشكل طبيعي جدا يا ما مر علينا يا مر علينا خصوصا الكام سنة اللي فاتوا دول من 2010 لدلوقتي ست سنين كمية التهديدات وكمية المواعيد وجمعة كذا وجمعة كذا وجمعة كذا كل جمعة عليها اسم كل جمعة عليها اسم احنا في ايدين ربنا ومش بنخاف مش ممكن حد يأذينا لو ربنا مش رايد ومش ممكن حد يحفظ لنا حياتنا انما ربنا هو اللي بيحفظ حياتنا ربنا يحافظ عليكم ما تخافوش وتتصرفوا بشكل طبيعي جدا الله ينتصر لنا آه، ساعات احنا ندافع عن ربنا وننتصر لربنا ونقاوم الناس اللي بينكروا ربنا ونغير على مجده نتكلم عنه ونفتخر بيه ونجادل ونرافع ونحتد لو حد آه، آه، مس ربنا بكلمة وحتى على مستوى العبادة نمجده بنرفع اسمه بنشكره ونتحدث بعجائبه كل ده كويس لكن عايز اكلمكم عن الله الذي ينتصر لنا يحارب عننا يدافع عننا ينتصر لينا يتكلم في قلوب الملوك والرؤساء من اجلنا بل انه بيضع قلب اولاده فيضبطوا وكتير من ملوك الرؤساء قالوا كده قالوا ساعات كنا بنبقى مدفوعين لاصدار قرارات معينه ما نعرفش سببها ايه يلاقيه مدفوع بانه يعمل كده ربنا عمل كده مع ايوب البار لما الشيطان اشتكى على ايوب واحد القاب الشيطان اسمه المشتكي على جنسنا احد القابه وقف قدام ربنا وتجاسر وقال له ان ايوب مش بيعبدك مجانا ده لانك شيكت عليه وبتديله خير لولا انه بيعبدك لو رفعت ايدك ومنعت عنه الخير يجد في وجهك وربنا سمح للشيطان انه يقف وياخد فرصته وما زال ربنا بيسمح للشيطان انه يحارب الناس بموجب قانون تكافؤ الفرص ساب الاشرار يتصرفوا بحريه وساب الشياطين تحارب الناس بحرية وحروب الشيطان لينا والتجارب اللي بتجينا من الناس بتقوينا وتقربنا من ربنا وتزكينا قدام ربنا كان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم فقال الرب للشيطان من أين جئت فأجاب الشيطان وقال للرب من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب حطيته في دماغك لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر ده, ده شهادة ربنا عن أيوب دي شهادة ربنا عننا على فكرة مش أيوب بس لو الشيطان اشتكى على حد فيك وده رد ربنا عليه وينتهر الشيطان انت عملت ايه ده بينك وبين ربنا هيتفاهم معاك لكن ما حدش يشتكي عليك فأجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي أيوب الله أليس أنك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية باركت أعمال يديه ده حسد الشياطين بقى فانتشرت مواشيه في الأرض ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك فقال رب الشيطان هو ذا كل ما لو في يدك وإنما إليه لا تمد يدك وخرج الشيطان قدام ربنا خلي بالك في النص ده ربنا ادى له فرصة للشيطان يقف قدامه ويتكلم زي كل الناس ولما الشيطان اشتكى على أيوب ربنا دافع عن أيوب ولما أيوب اقترح اقتراح أن ربنا يمس أيوب قال له ماله لكي لكي يزكي أيوب أمامه أكثر ولكي يخزى الشيطان في النهاية وخرج وعمل كده وتعرض أيوب الصديق لضيقات حتى صار مثلا في احتمال الضيقات والألام في التاريخ كله عند المسيحيين والمسلمين وعند كل الناس نموذج في احتمال الاضطهادات والألام والضيقات في الآخر انتصر ليه ربنا في النهاية ورد عليه كل ما كان له أكثر مما كان زي ما بيقول في البصخة إنما النص يقول ورد الرب سبي أيوب و رد زاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا فجاء إليه إخوته وكل أخواته وكل معارفه من قبل وأكلوا معه خبزا في بيته ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه وأعطاه كل منهم قسيطة قسيطة واحدة وكل واحد قرط من ذهب ادوا هدايا يعني وبارك رب آخرة أيوب أكثر من أولاه وكان له أربعة أش عشر ألف مغنم إلى آخره ده موقف ربنا من أيوب اللي اشتكى عليه الشيطان انتصر لأيوب في الأول وفي الآخر ربنا ينتصر لينا يخزي الشيطان من أجلنا يدافع عننا لما يحتاج الشيطان على واحد مننا قدام ربنا يقول له إيه مش يقول له فلان بيعبدك لأنك بتديله لا يقول له شوف فلان بيعمل إيه ويختار وقت تكون أنت غلطت فيه أو بتغلط فيه ومين فينا ما بيغلطش يقول له شايف بيعمل إيه وتكون في موقف مش حلو أنت فربنا يقول له إيه دي زلقة دي هفوة دي ضعفة هو إنسان كويس ده مجرد ضعف فيختيش الشيطان ويمشي يجي مرة تانية ربنا يشاور عليك وانت في وانت متوهج روحيا بتبكي بتصلي بتقرا بتخدم ويقول ايه هو ده فلان ده الوضع الثابت لفلان اللي فات ده كان زلقة او كان ضعف بس انا فاكر يوم ما ابونا ابراهيم غلط وكذب ربنا دافع عنه ده ده كذب ده قال لسارة قال لها قولي انك اختي لكي يكون لي خير بسببك وكذب لما اخذوا سارة بيت فرعون لم يكن قد مسها مع مع في البيت هناك بيت فرعون ده بلد يعني ربما بتخدم بتعمل حاجة لكن آه لما حاول انه يتجوزها ربنا ضربه وفرعون عاتب ابراهيم قال له يا ابني ليه ما قلتليش هو انا اكبرتك ده انت اللي قلت انها اختك ضرب فرعون وممكن يعاتب ابونا ابراهيم بينه وبينه واعتقد من ضمن المعاناه اللي عاناها ابونا ابراهيم موضوع اسماعيل ده صحيح عانى نفسيا بسبب وتعب كتير بسبب الموضوع ده يدخل السيد المسيح في تجارب مع الشيطان على الجبل أربعين يوم انتوا طبعا تعرفوا ان في ثلاث تجارب التجارب الثلاثة المذكورين في متى أربعة والرد عليهم وربنا هزم الشيطان في الثلاثة دول ثلاثة دول نماذج بس لكن أربعين يوما كان يجرب من إبليس طول الأربعين يوم ودي نماذج ثلاثة بتمثل ثلاث اتجاهات عند الناس وكل مرة يهزمه ايه السبب برضه يديله فرصة والحاجة التانية ان يسلم لنا شيطان يمكن هزيمته زي ما حارب المسيح المسيح هزمه تقدر انت كمان تهزمه هزم الشيطان وسلمه لنا ضعيفا قريت في مرة بستان الرهبان ان في راهب عايش مع اخوه في مغارة واحدة وبعدين ايه بيعملوا لمبة جاز كل ما الاخ الصغير يعملها تدلق بحيلة من الشيطان تقع على الارض تطفي الجاز يتكبل الازازة تتكسر تولع فاخوه غضب عليك كبير انت بتاخدش بالك انت مهمل الى اخره فأخوه الصغير قال له إيه؟ قال له أطل أناتك علي وأنا أسرجها ثانية طول بالك وأنا هعملها تاني يقول فلما رأى الرب صبر ذلك الأخ عذب ذلك الشيطان حتى الصباح لما رأى الرب صبر الأخ عذب ذلك الشيطان حتى الصباح اللي حصل ده بحيلة من الشيطان فقضية سقوط آدم واستحقاقه للموت ربنا ما شاءش إنه يغيره انا غيره ده مش كويس كاني مش قادر اصلحه واجيب غيره وان ادم غالي عليا اولا ما فرضش فيه ثانيا ما اتغلبش ان انا اجيب حد غيره وعمل كده قال حتى لو اقتضى الامر ان انا اموت مكانه وتجسد ومات من اجل ادم وانتصر على الموت لحساب الانسان برضه وأذل الشيطان اللي أغواه وغلب المرض اللي قوي عليه وغلب الطبيعة اللي اتمرضت على آدم بل إنه سمى نفسه آدم الثاني أو آدم الجديد يعني من أجمل الألقاب للسيد المسيح جنب ابن البشر وابن الإنسان آدم الثاني وآدم الجديد فقصة المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل مين انتصر لمين مسيح انتصر ليها جم قالوا له آه دي ضبطت في ذات الفعل وفي ناموسنا أن مثل هذه يجب أن ترجم قالوا انت تعالوا نتفاهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر عارفين بيقول لها ايه او بيقول لهم ايه انا موافق صح تترجم ابتدوا وسعدين نبتدي نرجمها من دلوقتي كان الرجم بيتم زمان وهم يرموا حد من حتة عالية لو وقع مات مات ما ماتش يكملوا عليه بالحجارة قال مين هيبتدي المفروض اللي يبتدي واحد ما يكونش غلط من كان منكم بلا خطية فيرميها أولا بحجر ولا مش هينفع خاطي يرجم خاطي زي خاطي حاكم خاطي يبقى الأبرار هم اللي حاكموا الخطاة من كان منكم بلا خطية فيرميها أولا بحجر وبدأوا الناس يمشوا واحد ورا التاني من الخجل والبعض بيقول كان بيكتب لهم على الأرض خطاياهم يعني خجلوا ومشوا واحد ورا التاني وما ما تبقاش إلى المسيح والمرأة المسكينة دي فهي بتبص ليه بتوسل فقال لها هل دانك أحد قالت له لا يا سيد قال لها ولا أنا أيضا أدينك قال لها إيه ولا تخطئي أيضا لأن حد يفكر ان المسيح بيشجع على الفجور أو بيشجع على الخطية لأن فترة من فترات اتحذف الفصل ده من بداية أصحاح 8 من إنجيل يوحنا قالوا ده تشجيع على الفجور لا لا تخطئي أيضا الاتنين مرتبطين ببعض توبة وغفران تغلطيش تاني حاضر خلاص الله يحلك أو أنا أحللك امشي وانتصر ليها ده انتصر ليها على على على الناموس الحجري ده الناموس المكتوب على ألواح من حجر هو نفس الحجر اللي عايزين يرجموه بيها يرجموها بالناموس وفي قصة المرأة الكنعانية دي واحدة وثنية يعني هي من سوريا و... أو من منطقة سوريا ولبنان أو فينيقية منطقة فينيقيا وكنعانية من جهة العبادة غالبا بتعبد عشتروت او عشتروت قرنائيم او ذو القرنين فوثنيه وغريبه الجنس وحاولوا ينتهروها يبعدوها لكن اتحاور معاه السيد المسيح وفي نهايه الحوار انتصر ليها وادها وسام غالي جدا عظيم ايمانك وافتكر ان مره كان في اعمى بيصرخ وغالبا غالبا كانوا بيبعدوه امشي اه الدنيا زحمه احنا مش فاضيين اه المعلم كان اللقب الاشهر للسيد المسيح المعلم مش صانع المعجزات لا هو صانع معجزات لكن ينادونه بالمعلم معلم مش فاضي معلم مشغول اه ابعد دلوقتي فالسيد المسيح سمع قال هاتوه قالوا له ايه ها قم هو ذا يناديك هو اللي قال لهم هاتوه قالين له صدق قم هو يناديك فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع فأجاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفعل بك قال له الأعمى يا سيدي أن أبصر قال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك والوقت أبصره وتابع يسوع في الطريق تحول إلى تلميذ بعد ما شفي مكسب زي الأطفال منعوهم يروحوا للمسيح بس يا واد انت هو مش من هنا امشي وغالبا الامهات اللي كانوا جانبين اطفالهم المسيح يباركهم مش عارف تاخدوا بالكم لما ام تعدي بابنها وده موجود في في القرى حاجه ثابته يعني ام بعد ما تسلم على ابونا تقول له ايه بارك الواد صلي له وابونا يحط الصليب على راسه اذا كان طفل رضيع ولا حاجه او طفل امه تعلمه ازاي يسلم على ابونا شيله يا ابونا صور معايا يا ابونا مش كده وحاولوا يبعدوهم فسيد المسيح انتهرهم لو ما تعملوش كده لهم دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم ولما جم الاولاد احتضنهم وباركهم برضو دافع عن ال- الأولاد نفسهم طبعا ده ساعات يحصل مع المسؤولين على فكرة سواء المسؤولين الكنسيين أو المسؤولين ال- ال- ال- ال- في العالم يعني ان اللي حوالين المسؤول يبعدوا الناس عنه ما يرضوش يخلوه يقابله ده حراس على الابواب وده عساكر وده اسلحه و- وده آه، تامينات جامده جدا تامين شديد قوي ممنوع حد يدخل لا تقرب منه ولا تتكلم معاه عايز أقول لكم بالمناسبة أن الرجل الثاني هو الذي يصنع الرجل الأول الرجل الأول صناعة الرجل الثاني يعني ممكن يكون أي مسؤول عنده كده مجموعة يسموها ال first line أربعة خمسة كده اللي بيتعامل من خلالهم مع ال- مع الناس الخمسة دول أو إذا كانوا أقل أو أكتر هم اللي بيصنعوا الكبير هم اللي بيقدموه للآخرين هم اللي بيتكلموا باسمه هم اللي بيدوا صورة عنه هو خير هو متعاون هو آه، متواصل ولا لا الرجل الثاني يصنع الرجل الأول أو الرجل الأول صناعة الرجل الثاني ساعات يبقى المسؤول إنسان كويس لكن السكرتير يشوه صورته أو مدير مكتبه يشوه صورته زي واحد مسؤول في مرة قال لسكرتيره قال له لا الناس يزعلوا مني بسببك ولا يزعلوا منك بسببي قال له تعالى نتفق اتفاق لا يتضايقوا مني بسببك ولا يتضايقوا منك بسببي وناخد منهج كده آه، ن- نمشي بيه الناس يكونون الانطباعات عن الرئيس من خلال الذين حوله والمسؤول المفروض يبقى واعي كده على فكرة لما اروح مكان يبقى ف- في زحمة شوية والاقي كشافة حواليا وعاملين كوردون وبيمنعوا الناس أ- انا بستأذن بتوع الكشافة واللي عاملين كوردون لهم سيبوهم هيزعلوا منهم هيزعلوا مني افرض زحموني شوية ايه خمس دقايق مش مشكلة ده عايز يسلم وده عايز يديني ورقة وده ما تمنعهمش قال لهم سيبوني انا همشي في وسطهم وسيبوهم يسلموا اللي عاوز حاجه يديهاني واللي عايز يقول لي حاجه يقول لي حاجه لان بيزعلوا بتوع الكشاف لما يقعدوا ينظموا كتير و- ويمعنوا في عزل ال- المسؤول عن الناس بيزعلوا من المسؤول بيزعلوا من ال- من الكشافه نفسها او اللي بينظموا ولذلك اللي بينظموا دايما مظلومين يعني دايما منتهرين ودايما مغضوب عليهم ودايما يشتكوهم رغم ان الكنيسه كلفتهم مثلا ينظموا النهضه دي ينظموا القداس ده ينظموا اللقاء ده هي عايزه برضو حكمه وعايزه توصيه اللي بينظموا دول ينظموا ازاي وازاي في في سبيل تنظيمهم ما يسيئوش للشخص نفسه اللي اللي بينظمه من اجله فده الموضوع خسران في النهايه آه، المسؤول المفروض يقول دعوا الناس يأتون إلي ولا تمنعوهم لأني لهذا جئت مفروض كده أنا جيت من أجل كده وساعات المسؤول ناس يزعلوا منه وملوش ذنب حاولنا نقابلك حاولنا نوصل لك مش عارفين نوصل لك مش... تنايح البابا الشودة في مرة في احتفال من احتفالات عيد جلوسه وبنفتكره بالخير لأن أول امبارح كان آه، ذكرى اختيار آه، ربنا ليه من خلال القرعة الهيكلية ويوم 14 ده تذكار آه، جلوس على الكرسي افتكروا بالخير ففي مرة بيحتفلوا بيه فقال أنا بشكركم لكن عايز أقول لكم على واحدة من ضعفاتي أو واحدة من مشاكلي إن كل يوم في الكاتدرائية بيجيني حوالي 100 150 واحد عاوزين يقابلوني أنا بالكاد لو قعدت أقابل ناس طول اليوم أقابل 50 فكل يوم في 100 بيمشوا زعلانين مني وأنا ماليش ذنب يقول أنا في النهاية ما أقدرش أقابل 150 فبقابل 50 مين بيقدم ال 50 دول؟ اللي حواليك يعني في 150 مين ال 50 اللي يقابلهم الأشد احتياجا اللي موضوعاتهم أكثر خطورة اللي حاجتهم ما تنتظرش ده دور دايما الصف الثاني أو مدير الأعمال أو السكرتير أو الناس لا حوالين ال- المسؤول بقول لكم الكلام ده ودي شكوى عامة في كل الكنائس في كل الأبرشيات في كل المصالح الحكومية مع كل المحافظين مع كل الرؤساء ولازم المسؤول ينتصر للناس لازم المسؤول في النهاية ينتصر للشعب لازم الشعب هو الأبقى مع كا- مع كامل تقديري لكل بينظموا اي نوع من ال- من النظام انما لازم ننتصر للفقراء ننتصر للارامل للمحتاجين للمرضى للي لهم مشاكل من اي نوع خصوصا الناس المجروحين والمظلومين واللي ما لهمش حد يتوسط لهم يعني في ناس يعرفوا يوصلوا بسهوله للمسؤول ايا كان نوع المسؤول وفي ناس غلابه لا ما يعرفش هو يدفعها ولا ليه معرفه يوسطها وتلاقي آه، انا فاكر في المقر البابوي كان موجودين كل يوم يسلموا على البابا شنو ده هم هم هم هم يسلموا عليه بقى لهم 30 سنه وفي مئات واقفين على الباب بره نفسهم بس يشوفوا سيدنا ممنوع ممنوع دول دخلوا ازاي اعجوبه يعني لكن بيدخلوا كل يوم فكانوا الناس يزعلوا منه انه مش عارفين يشوفوه هو موجود جوه وبعدين بقى شويه يلاقوا ناس خارجين من بره معاهم شوكولاتات ومعاهم صور ومعاهم فيتغاظوا كل دول بيدافع عنهم ربنا ولما المسؤول مفروض انه بيمثل ربنا المفروض يدافع عنهم ده ربنا قال يعني زي ما بعتنا لكم النهارده في الرساله قال ايه لم يدع احدا يظلمهم بل بكت ملوكا كثيرين لاجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي لم يدع احد يظلمهم بل بكت ملوكا كثيرين لاجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي ومسحاء مقصود بها احنا على فكره مسحاء هم خاصه ربنا خاصته هو اسمه مسحاء ده اكتر من كده يقول من ي- يمسكم يمس حدقة ع- عينه هو البعض بيقول عين ربنا كويس لكن آه، مقصود بها عينه هو يعني هيضر نفسه هيأذي نفسه اللي يحاول يأذي حد منكم الجموع اللي كانت محتاجة تاكل التلاميذ يتعاملوا معاهم ازاي يلا يلا شربوا حتة باتوا فيها وكلوا واشربوا منها ما مش عاوزين وجع دماغ طب لما السيد المسيح قال لهم اكلوهم انتوا قالوا له ايه منين كانش ينعز لا في فلوس ولا ونجيب لهم ايه دول اصرفهم احسن حل لهم اصرفهم ازاي عيب بقى ناس موجودين معايا من اول اليوم عمالين يسمعوني وبعدين دلوقتي نصرفهم فين واجب الضيافه طب انا بفتح يدي واشبع كل حي غنى قعدوهم بس مالكوش دعوه انتم واكلهم هو اللي دافع عنهم دي طريقه ربنا ودي طريقه الناس ابسط حاجه تقول ايه مش فاضيين خليها بكره آه يجي مره تانية هنشوف الموضوع ده ربنا سرد بشكل مختلف ينتصر لنا الله كل يوم ويضع هذه النصرة في رصيدنا نسحب منها كل يوم فتزيد يا ربنا ينتصر لنا كل يوم والانتصار ده يحطه في رصيدنا احنا ولما نسحب من الرصيد ده يزيد كل يوم ثقة تزداد والتصاقنا بيه يزداد الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون ده ربنا طمن موسى وقال له كده قال له ما تخافوش رفض فرعون نداء موسى وهارون اطلق شعبي ليعبدني في البرية لما الضربة الأخيرة كسرتهم وخرجوا جري وراهم يقول فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جدا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى هل أنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر ما احنا قلنا لك قبل كده أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا كف عنا سيبنا في حالنا فنخدم المصريين لأنه خير لنا أن نخدم المصريين أن نموت في البرية قال موسى للشعب شوف بقى ربنا انتصر لهم ازاي لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون أنا فاكر إن لابان حاول يأذي أبونا يعقوب خدعه وحاول يأذيه لما أبونا يعقوب خرج من عنده ساعة وراه وحب يأذيه وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر صوروا ربنا يقدر الواحد يقول له إياك تيجي عند فلان مش بعت له نبي ولا بعت له أحد الرسل لا بنفسه إياك تيجي عند فلان وحالما قابل لابان يعقوب قال له في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلا احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كانت معي لكنت الآن ده يعقوب بيقول للبان لكنت الآن قد لكنت الآن قد صرفتني فارغا مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة مش بس يبعت رسالة ده بنفسه مش كده وبس ربنا ينتقم لدماء عبيده انتقم من نابال وإيزابيل لدم نابوت اليزرعيني فتضرب بيت آخاب سيدك وانتقم لدماء عبيد الأنبياء ودماء جميع عبيد الرب من يد إيزابيل والكلاب لحست دم الاثنين زي ما لحست دم نابوت الازرعيلي وفي سفر الرؤيا يقول كده يقول لأن أحكامه حق وعادلة إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم عبيده من يدها في رؤية 19 آية 2 أنا قبل ما أختم عايز أقول لكم انتصروا للناس ممكن تتصلوا للناس خصوصا الضعفاء والمحزونين دافعوا عن الأطفال دافعوا عن الشرايح اللي ما تعرفش تدافع عن نفسها طبعا سمعت قصة الطفلة اللي ماتت في الأتوبيس بتاع الحضانة حاجة مؤلمة جدا إن طفلة أربع سنين يتقفل عليها أتوبيس من 8 الصبح لأربعة بعد الظهر كانت نايمة وصحت وتفاجأ إن لوحدها وقعدت تصرخ وتخبط و... أي شرايح لا تستطيع الدفاع عن نفسها الدولة بتبقى مسؤولة عنها والكنيسة بدورها بتبقى مسؤولة عن دول برضو بتساعد الدولة في ده ومن هنا قامت منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الضعفاء والدفاع عن الشرايح اللي أنا اتكلمت عنها الشرائح التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو تأمين قوتها واحتياجاتها كل دول بيلاقوا اللي ينتصر ليهم دول أطفال صغيرين دول أرامل دول أيتام دول مسنين دول معاقين دول مكفوفين دول سم وبطن كل دول ربنا وضع في قلوب البعض أن يهتموا بهم اهتمام خاص ويعملوا هيئات ومؤسسات وجمعيات وبيوت خاصة عشان يهتموا بالناس دول ويحققوا لهم احتياجاتهم يدافعوا عنهم ولولا ان في ناس دافعوا عن الشرايح دي ما كانش بقى ليهم قوانين في الدولة وليهم حقوق وليهم نسبة تعيين وبقى يقبلوا في المدارس ويقبلوا في الجامعات ويعفوا من المصروفات ويقيموا بلا مقابل كل ده نتاج ناس تعبوا من أجل الشرايح المكسورة دي تصل ربنا كمان مش للناس بس يقول لك في واحد يسموه المنتصر بالله لا انا بتكلم عن منتصر لله يا واحد ينتصر لربنا افتكر مرة في طفل طلب من ابوه قال له انا عاوز كذا فابوه مرضيش في قدرة ابوه انه يد- إنه يجيبه لكن تعنت قال له لا مش هجيب فالولد بريء قال له طيب انا هدخل اوضتي واصلي لربنا واخليه يقنعك تجيبها لي ودخل اوضته فالاب قعد محتار قال لو انا اصريت هصدم الولد في ربنا ولو انا وافقت يبقى حته العيل ده ضحك عليا فمش عارف اعمل ايه قال لو انا استجبت ليه هنتصل لربنا ولو انا اصريت هعمل شرخ في علاقته بربنا الافضل ان انهزم لربنا وانتصر ليه هنهزم قدام الولد وانتصر لربنا طلع الولد من اوضته منتصر رفع راسه كده واثق ان ابوه هيحقق له طلبه قال له انا صليت لربنا وانا حسيت ان ربنا هيقنعك انك تديني اللي انا عاوزه قال له انا اقتنعت واديك اللي انت عاوزه وده خبره رائعه للولد ان اللي يطلب ربنا ربنا ما يخزيهوش وان ربنا اقوى من ابوه واغنى من ابوه وان مش ممكن ابوه ينتصر عليه وعلى ربنا مش يقول له لا ويشغل بقى العقل الب- البشري وما تضحكش عليا وانا كمان صليت لربنا ربنا قال لي ما تجيبهالوش كان ممكن يقول له كده على فكره يقول له ما انت وانت بتصلي جوه انا صليت بره وربنا قال لي ما تجيبهالوش لا القديسين الشهداء عملوا كده انتصروا المسيح في النهاية آه، المسيح اللي قدم دمه على الصليب وانتصر لينا احنا قدمنا دمنا من اجله في الاستشهاد وانتصرنا ليه قدام الحكام واللي استخفوا بيه ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين